يا بالونة استني هي البالونة
اهو اهي وايه اللي فيها دي مين مع البالونة في الصورة هنا بان بنت اه بتعمل ايه البنت
بتحكي ايدي بتحكي دي مم.
وبتعمل ايه كمان دي
شاطر طب وهنا
بنت وبنت وبنت بنت وبنت وبنت اه وايه كمان
ده ايه دي
قرطاية ايه قرطاية تورتايه اه نعمل بيها ايه التورتايه ناكلها ناكلها اه ناكلها فين
عندي ماما عند ماما مم. عندي تاتا عند تيتا ودي تورتة ودي تورتة ودي تورته ودي تورته مم.
طب البنت هنا بتعمل ايه في التورته بتوكو بتاع بتفرقها بتقول اه. بتفرقها بتفرقها بايه يا بنات بتفرقها
طب ايه اللي في التورته دي
سمع شمعة نعمل ايه احنا بالشمعة منفوخة ننفخها طب وهنا
معصوم البنت دي بتعمل ايه
مش بتعمل حاجة لا بص معاها ايه في ايديها ايه معاها ايه ايه ايه ده سمع
شعرها اه هي بتسرح شعرها ايه طب وهنا ايه دي
وبنت وراجل بنت وراجل بيسوقوا دي بت- دي دي ورا دي جنبها ودي بيسوق العربية بيسوق العربية العربية بتمشي فين
عند مامتي عند مامتها أم والراجل ده بيعمل ايه بيسد سطور بيشد الستارة اه
طب وهنا
دي بياخد بنتي يديها النار بيعمل ايه بيوديها النار بيوديها النار اه ليه كده كده ليه والقصة دي مالها
خليها زيتون عليها ايه زيتون حبيبي زيتون اه طب ناخد ايه كمان دي دي ايه دي
زرافة زرافة اه دي زرافة لا دي كوك لا دي بطة بطة اه شاطر بتعمل ايه البطة دي دي قطة قطة كمان اه
طب هنا ايه ده باب باب اه احنا بنعمل ايه في الباب نفتحه ونقفل نعمل الباب ورانا شاطر بلال وهنا الكوكو دي بتعمل ايه
مش بتنام مش ايه مش بتنام مش بتنام اه طب وهنا شفت بتعمل ايه أمم.
بتعمل ايه بتاكل بتاكل اه وهنا
دي بتركب عربية تركب عربية اه ورايحة فين عندي عندي مامتها عند مامتها اه وهنا بتعمل ايه هنا ايه ده
راجل راجل اه لابس ايه الراجل ده بص لابس ايه ايه لابس ايه هنا على عينه ايه نضارة نضارة لابسها فين
كان بيشكر جنب الشجرة يعني يعني شجرة تقع عليه عشان الشجرة تقع عليه اه شاطر بلال وهنا
في بطة بطة اه تعمل ايه البطة وده لابس نضارة وده لابس نضارة و- والشجرة هتقع عليه
طب وهنا ايه ده
بيسخر دي يعمل ايه بيسخر دي بيشخر اه يعني هو نايم وبيشخر اه
طب وهنا ده مم.
بطة
طب وبص دي زينة زينة اه حاطين الزينة دي ليه كده
كده اه طب مين جاب الزينة بصي الله حلوة خالص ده ده دي موسيقى دي موسيقى اه انت تعرف تلعب على الموسيقى أمم.
طب بص ايه اللي هناك دي شايف الصورة الكبيرة اللي هناك خالص دي أمم.
صورة ايه دي ايه فيها ايه الصورة الحلوة دي فيها زرافة زرافة اه انت شفت الزرافة فين دي
هنا اللي فوق دي اللي فوق دي انت رحت جنينة الحيوانات اه شفت الزرافة وايه تاني كانت جنين الزرافة كانت كانت بتاكل عسلية جرت تاكل عسلية اه الزرافة أمم. تاكل زرا ز- زرايا تاكل ايه زرايا ز- جزراية اه تاكل جزراية الزرافة اه انت اكلتها أمم.
وعملت ايه تاني
كانت زرايا تانية دي كلها تخيل
جزراية صغيرة اه وايه تاني
تخيل
خيارة اه الزرافة اكلت خيارة اه وشفت ايه تاني غير الزرافة شفت ايه تاني مع الزرافة
أمم.
الاسد اه شفت ايه كمان اللي
ايه دي دي
ايه ده دي طبق دي طبق اه محطوط فين الطبق ده اهو جنبي بندق اهو جنب بندق اه مين بندق ده ها جنبي فندق جنب الفندق لا جنب البيانو جنب البيانو اه شاطر بلال
دي معاه ايه
ديها دي مم.
فيها محل فيها محل اه بيعملوا ايه المحل ده
واقفة جنبي سبعة سبعة عليها الشجرة تقع عليها اه طب وهنا بص بتعمل ايه ايه دول بقى ايه اللي في الصورة دول دول اه
في ده لون في ده راجل وده راجل وده لون طب بص دول بيعملوا ايه
دول مم.
بس بي- بيتفوا
قالهم بيتف بيتفوا ليه بقى
كده ليه؟
طب انت عملت ايه وانت قاعد في الحضانة كنت بتعمل ايه
حضانة مم. كنت بتعمل ايه هناك هناك مم.
ح- بصي دي دي دي موسيقى انا شفتها انا شفتها الموسيقى ايه ده اسمه ايه ده أوف، نعمل بيه ايه نقعد عليه نقعد عليه أوف، انت عندك في البيت كرسي بصي كورة كورة بتعمل بيها ايه الكورة بيحدفها بيها جول نحذف بيها جول اه انت بتعرف تلعب كورة اه بتعمل ايه كمان نقبل حدود نقفل الحدوتة اه ونعمله ايه نلعب الكورة نلعب بالكورة اه
ثلاثة خلاص اشتغل اه نعمله ايه بقى دلوقتي دي
شوفها مين هيحكيها مين هيتفرج عليها مين هيتفرج عليها بصي ده طب خدها
بصي ده قرآن ده قرآن اه لا ده مش قرآن دي سورة اه بيعملوا ايه دول
اللي بيدقق على مهام بيعمل ايه بيدقق ده ايه ده ماله ده ده خضروات اه خلاص اقعد بقى يلا
نتقي بنلعب بالبيان
ايه
ده غلط وده غلط وده غلط وده غلط طب انت عايز تاخد مين بقى
ايه ده؟ نقط على دول ايه نقط على دول ده نقعد على دولة اه ايه دولة
ده
اسمه ايه
اسمه فل دول كلهم كرسي واحد اه لا دول كتير خالص خلاص هو اشتغل هو اشتغل كده
انا هنتقي لا مش هنطفيه بقى احنا نقعد نحكي شوف الصورة دي فيها ايه ها اعمل ايه اعمل ايه دي اشبهي احكيها لي اه طب انت اتفرج على الصورة نلعب نلعب ده لا مش نزل هتزعق بص ايه ده
راجل ده مش راجل ده فيل اه ده فيل طب بص هنا ايه ده
راجل بيعمل ايه
بيطلع على شجرة بيطلع على شجرة اه وبيعمل ايه كمان طب والراجل ده بيعمل ايه الفيل ده بيعمل ايه
رماني
انت شفته؟ اه طب بص هناك وهنا ده بيعمل ايه؟
بيمسك الشجر ويقع عليها يمسك الشجرة ويقع عليها؟
اه طب وهنا ده؟
تخيل البوين ده حاضر وده بيعمل ايه؟
ده طير طب شفت واقف بيعمل ايه؟ اه بيعمل ايه؟
بيقول
هو بيقول كده؟
اه طب وجنبه ايه تاني؟
ده لابس
وده شفت ده؟ بيعملوا ايه كمان هنا؟ شفتهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ يلا ايه؟
نركب اللي ورا نركب اللي ورا؟ اه لا احنا نقعد هنا شوية وبعدين نركب اللي ورا ماشي؟ طب هنا لا خبر هو مكتوب بص بقى هنا طب هنا ده بيعمل ايه؟ شوف ده بيعمل ايه؟ يعمل ايه ده؟ مين اشترى البلوفر الحلو ده؟ ماما جابته منين ماما؟
انا لا هو جديد انت لبسته عشان هو جديد؟ بس لو لبست ايه كمان؟
انا مش هقطع الدول مش هتقطع دول؟
اه عشان انت شاطر مش كده؟ بتعمل ايه كمان؟
بلعب بص- ب- بفتح الك- السبيك بقلبه واروح وهروح السبيك بعد بعد كده أ- المرجحة ركبت المرجحة؟ الله انا عايزة اركبها تركبها لي؟ ركبتها مع مين بقى؟
مع مؤثر مع معتز؟
اه وعملت ايه انت معتز؟ ها؟
لحنانة مؤثر راح عند عند مامته معتز راح عند مامته؟ يعمل ايه عند مامته؟
إلى نلعب ده
شوية ونلعبوا دي كمان شوية ونلعبوا دي خرجوا الأول على الصورة دي شفتوا دول بيعملوا ايه؟
ده دي واحد ده ده واحد ده وحش؟
اه ليه وحش؟
كده طب هو بيعمل ايه عشان هو وحش؟
تفاحة نعمل بيه تفاحة ده زيتونة
ده زيتونة؟
اه ونلعب ده طب بص بص ايه هنا كمان؟ شفت ده كمان؟ ايه دي؟
زيتونة لا اللي جنب الزيتونة دي فوق
فراولة يلا نلعب ده يلا نلعب بده محطوط ايه؟
نتكلم
ايه؟
نتكلم بيكلم؟
اه بيكلم مين؟
حد بيكلم حد؟
اه طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟
يلا نلعب دي لا احطه هنا ونلعب هنا وهو كده
ده يعمل يفتح مم.
يقلب ويقفل؟
اه
طب اسمهم ايه دول؟ اسمهم ايه؟
بيان بيانو؟ نعمله ايه بالبيانو؟ انت تعرف تغني؟
اه بتغني تقول ايه؟
بغني بده بتغني بده؟
اه هتغني تقول ايه؟
ماما زمانها جاية تعرف تغنيها؟
اه طب يلا نغنيها مع بعض متى
لا ده مقفول معرفش افتحه انت تعرف تفتحه؟ لا ما تعرفش يلا غني ماما زمانها جاي يلا بليل
انتي انتي بقى خليكي بعيد انا خليني بعيد اه وانت تعمل ايه؟
اقول ماما زمانها جاية وانتي خليكي بعيد هتقولها لمين طيب ماما زمانها جاي؟
يا محمود لمحمود؟ لا قولها لي انا يا محمود لا انا عايزاك تقولها لي انا ومحمود يلا مصي مم.
مصي هنا انتي هتاخدي احمد هو عايزني اخد احمد اه وتقعد معايا اه تعمل ايه؟
هتسخن لاحمد ده هشتغل احمد ده اه المره الجايه اجيب بطاريه واشغله ماشي؟
قولي.
عشان اشغله لك انت عايز تشت... عايز يشتغل اه طب يلا بليل بقى بص هتغني لي ماما زمانها جايه اه طب يلا
ماما
لا علي صوتك بصي بصي انتي انا نلعب ده
لا ده مقفول ومش ضربة هتزعقني نلعب بحاجة تانية انت تغني بقى
يلا نلعب انتي بتغني بدي طب انت غني بدي وانا هغني بدي انت غني الاول
ماما كمان حاجة جاية ما كنت خلص هو ايه اللي خلص؟
ده لا انت لسه ما خلصتش الاغنيه
ماما كمان حاجة جاية ما هديك جاية
اولا قفلت اه طب انت شفت عالم سمسم؟
اه سمسم بيقول ايه لخوخه
يقولها باي باي هيأذي باي باي هيوسف اه
انت ما تروحش من دلوقتي عندي دكتور لما اقول حبستني بالطرد حبستني بال- حبستني يا جميل بالطرد خمس دقايق يا جميل بالصدفه في خمس دقايق تاني قول كده هتقول ايه؟
مرة مرة زي
انت بتروح عند تيتا؟ عملت ايه عند تيتا؟
انا بعرف بالبجان عملت ايه؟
بالبجان عملت ايه بالبيان؟
نلعب كده نلعبه
كده
طب بص يا بلال انت عملت ايه امبارح؟ عملت ايه امبارح عند ماما؟ تعب كلت؟ بس عملت ايه تاني؟
يا ترى ان كده بتجيب كنت بيجي طلع عشان تجيب كرسي جديد وانت اشتريته؟ جبته من عند الراجل؟
لا الراجل
وعملت ايه تاني؟ عملت ايه تاني؟ لعبت مع احمد؟ لعبت مع احمد؟
اه وعملت ايه كمان؟
يا طالب ده ايه؟ عملت ايه؟
كده يا
ده ايه ده؟ ايه الوقفة هناك دي؟ بنت بتعمل ايه؟
بتشتري بتشتري؟ اه بتشتري ايه؟
مامي ما؟ اه طب وايه اللي ماشي في الشارع ده؟ إيه اللي بتجري خالص دي؟
اه ايه الوقفة؟ اه بو بنت بنت برضه؟
لا لا دي بنت بنت؟
اه بتعمل ايه البنت دي؟
لا دي اه ماما ماما؟
اه بتعمل ايه ماما؟
ده ايمان إيه؟
ايمان ايمان؟
اه بتعمل ايه طب ايمان؟ بتمشي بتمشي؟ بتروح فين؟
ايوه أبص كده؟ تمشي تروح فين؟ طب تعالى. بصة بصة؟ طب بتعمل ايه بصة؟ بصي اسم اسم الكلب؟ اه بيعمل الكلب ده بيقول واه.
هو وده بيقول واه.
طب وده؟
ده واه. وده يطلع ايده ده يطلع ايده؟ اه ده طب دي ايه دي؟ اسمها ايه دي؟ دي فاي دي ايه دي؟ فاير فاير؟
اه دي
طب ايه دي؟
دي
دي دي بصة بصي دي دي ايه دي؟ شفتي الصورة الحلوة دي؟ بتاعت ايه دي؟
مرض مسجد؟ بقى فين المسجد؟
ميه المية؟ انت رحت البحر؟ عملت ايه في البحر؟
رقاي عملت ايه؟
رقاي دي بمليون
عملت ايه بالمايوه؟
ما كانش
كده لا انا نسيت انا شوف الصورة حصل لها ايه؟ الصورة جرى لها ايه؟ ايه؟ الصورة حصل لها ايه؟
اه مالها؟ اما عملت كده اللي هي ايه دلوقتي؟ هي هتقع هتقع؟ اه
نلعب بده هنلعب بده؟
نجلي نجري؟
اه هنجلي هنجري؟ اه انت عاوز ايه؟
نجيب كده ودي التفتة؟
اه
احنا بنعمله ايه؟
تبريئي
منين؟
من سبتمبر من شنطتي؟
اه ناخد ايه كمان؟
من بني تانية بونبوني تانية؟
اثنين اتنين؟
اه عايز اتنين بس؟
اه نلعب بده لا خلاص احنا لعبنا نتفرج بقى على الصور دي مين هيتفرج على دي؟ الكلب ماله؟
اه ماله الكلب ده؟
نايم نايم فين؟
عندي
ده طب الولد ده عامل ايه في الكلب؟ بيمسكه بيمسكه؟ طب بيمسك الكلب ليه؟ طب بص هنا عمل ايه في الكلب؟ الكلب بيعمل ايه؟ ليه؟ في بوبي في بوبي؟ اه طب شفت بوبي ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه ده؟
ده بوبي في الشارع ايه؟
بوبي في الشارع بتقول ايه؟
بوبي في الشارع ماله بوبي انت شفته؟
حبيبي هنشوفه؟
اه معرفش تعرفش ايه بقى؟
البنت تعرفش البنت؟ طب هي اصلا بتعمل ايه؟
بتعمل كريم بتعمل ايه؟
كريم
ايس كريم؟ اه طب بص ايه اللي هناك ده؟ اسمه ايه ده؟
اه م- ها؟
زرافة زرافة؟
اه لازم الزرافة بتعمل زيت ايه؟
زيت بتعمل زيت مين ده اللي عامل كده؟ اسمه ايه ده؟
بيعمل كده هو ايه اللي بيعمل كده؟
كده
ايه اللي بيعمل كده؟
هو اسمها بتدهنه لا احنا لعبنا ليه بص ايه اللي بيعمل كده ده؟
نختار ايدينا نختار ايدينا نختار ايدينا فين؟
في المية في المية؟
يا حية يا حتى اه
خلاص؟
م-
نسكت؟
م-
انت بتعمل ايه؟
الرسالة كلها خلصتها كلها؟
اه وده
طب هو عمل ايه بالكلب بالاكل؟
ده
كان في ده؟
اه بس في كان في ايه؟
بس في القصة دي بتاعت مين؟ بتاعتي؟
بس ده الله الكلب ده عامل ايه؟ واقف في الحصول كده القصة؟ بص بص يا بلال القصة دي بتاعت مين؟ القصة دي بتاعت مين؟ انا انا شايفة انا شايفة طب هنا ايه دول؟
أيوة.
واحد اه
ده ده كان واحد؟
اه لا دول كتير هو كان يلعب بيه.
لا احنا نقعدوا بقى مش شنطة قالت لك اقعد طيب بص يا بلال بص القصة دي بتاعت مين؟
تعبوا بتاعت البوبي؟
اه
نحكي ده ده اه
مين هيحكي؟
ده
يعملوا ايه الولاد دول؟ يعملوا ايه؟
يعني المكتب ده انا اكتب انت تكتبه؟
اه تكتب ايه؟
ده نقف من ده الصوت ازاي كده كده لا لا
اكتب عايز اكتب؟
اه هنكتب من عند مين؟
يعني كده من عند ايه؟
فجأة فادية؟
لا هنشرب بالكوبايه هنشرب من الكوباية؟
اه دي ايه دي؟
دي حبيتها اسمها ايه دي؟
نضارة حبيتها اسمها ايه؟
حبيتها طب اسمها ايه؟
نضارة نضارة اه
تلبسها فين؟
كده
اسمهم ايه دول؟
انا اسمها بنت
اسمها بنت؟
اه لا دول اسمهم ايه؟ هتحط النضارة فين؟
اخر عليك على عينك؟
اه طب هلبسها فين انا النضارة؟
هلبس دي انا هلبسها من غير البس انت هتلبسها؟
اه تحطها فين؟
هلبس اسمهم ايه دول؟
كده بأسيس كده بأسيس كده بس كده مش حاسس؟
كده أسيس كده بأسيس الشيع كده بشوف ايه؟
الشيع الساعة؟
اه
انا لابسة ايه؟
الشيع بعمل بيها ايه الساعة دي؟
لا بس انا بقى تجيني عايزة نضارة دي تديني البس النضارة دي؟ عشان تعمل ايه أصلي صلي اه تعمل ايه كمان نفتح هناك هنفتح هنكتب أه أه
الوان تعمل بيها إيه الالوان أكتب
ايه أكتب تعمل بايه التليفون عايز أعمل تنتن عايزه اعمله زنزن أه وتتكلم فيه أه تتصل بمين في التليفون تعمل ايه انت جوه آه، بلعب بالدومينو بلعب بالبيانو وعملت ايه كمان بلعب بالدومينو تاني لعبت بالبيانو تانية أه الاستماع سماعه أه هتكلم مين بالسماعه
أنا بتكلم باستماع لازم راجل أه هتقول له ايه للراجل اللي رز بلبن ايه اللي بلبن يجيب لك رز بلبن أه وتعمل ايه في الرز بلبن بس اكله أه بصي وأنا بزعلق بده يلا نزحلق بده أه بده بلعب بده انت قلت نلعب بده لمين ده ده عمر ده خليه يلعب بده طب نلعب بده اه
هيلعب معايا اه
ومين هيلعب تاني
اه بص اه بصي ايه ده انا الزحلة لا البنت بتعمل ايه دلوقتي دلوقتي اه بتاخد عايز العب بالبالونات استنى بس بص البنت جوه بتعمل ايه بعمل ايه بيدتك العمى بتضرب عمر اه وهي بتعمل ايه كمان بتدق دي فيها ايه دي فيها ايه فيها ايه دي جواها فيها ايه اه معرفش فيها جواها ايه لا معرفش
حواليك بصي حواليها يا ده يا ده لا خلاص نقفل بقى نقفل نقفل المصيفة المصيفة اللي بتيجي منها يزعل منا تمام بص أنا- أنا بلون بلون بقلم بتلون بالقلم أجيب القلم هنا ألون بيه أنا ده اسمه ايه ده احنا بننام فين ليه دي أه انت بتنام فين ليه مع مين مع ده مع ده أه طيب بص أي قلم عايز قلم أه طب قول لي الاول عشان اجيب لك قلم الولاد دول بيعملوا ايه يقلبوا كورة ايه يقلبوا كورة بيعلبوا كوره أه شاطر احنا عملنا زيهم عايز اه عايز ايدي عايز قلم الصورة بس عايز قلم طيب العصفوره دي بتعمل ايه عايز قلم
طب قول لي بتعمل ايه عشان اجيب لك وقول كوكو كوكو عايز قلم وين سمعت الكلام اه طب قول لي بقى ايه اللي هنا في الصوره عشان انت كده تبقى سمعت سمعت الكلام
بنت ولد حصل له ايه الولد ده اما له كده عمل كده اه مين هيخليه يعمل كده
ده
طب وهنا يبقى الدكتور اه عمل له ايه الدكتور على يا يا لا او الصوت والكوت يدبوا
بيقلعوا شرابه كويس عشان يجربوا اه هو وحش ما سمعش الكلام صح اه
طب وهنا
ما مامته بتقولي ده بتيجي تاخده اه وبتقول له ايه بتقول له هات المام هات المط اه طب وهنا شفت الولد يعمل ايه اه
يعمل ايه راح يعمل ايه الولد ده اه بيفتح العربية وبيصلي مش راضي يدخل اه ده وحش خالص اه طب بص هنا
أولادك
هوريلك حاجه اه
مم. هو هو كان بيلعب في الشارع استنى ده
ايه ده شجره لا
امال ايه شيء الولد ده بيعمل ايه
يسكت الموسيقى الموسيقى
مين جاب لك الكوتشي الحلو ده م? لا بص مين جاب لك؟
واحد زي واحد زي ايه
زي قلم خالص ايه؟
اعتمدت من خالص علامتين من كله؟
اه ده بعده ايه؟
اه شفت انت ايه تاني؟
بطنه نطيت فوقه ده لما كانت وانت نسيت فوقه؟
اه وعملت ايه كمان؟
نطيته فوق راسه فوق راسه؟
اه ومسكته؟
اه وعملت فيه ايه كمان؟
مم، ركبت فوق في قفته
ركبته فوق فين؟
قفته وقفته؟
اه
ايه وقفته؟
يعني عايز قلم عايز قلم حاضر حاضر هت... هتكتب ايه بالقلم؟
مم، ده هتكتب ايه تاني؟
ده
لا قولي هتعمل ايه بالقلم؟
قفته وهتعمل ايه كمان؟
قفته ده
ايه؟
جميل كوتشي جميل؟
اه تجيب لي واحد زيك اه
وتعمل لي ايه كمان؟
البس الكوتشي بيجيني البسك؟
اه البسك يعني؟
اه هتلبسني الكوتشي بتاعك؟
اه شاطر هتعمل ايه كمان؟
حلو الكوتشي الجديد
ايه؟